الأسرة المسيحية أيقونة مقدسة كلمة أيقونة يعني صورة يبقى في أصل وفي صورة الأصل هو الكنيسة والصورة هي الأسرة كل صفة موجودة في الكنيسة مفروض ان هي تكون موجودة في الأسرة كأيقونة للكنيسة واحنا عندنا الكنيسة موصوفة بسبعة صفات موجودين في يوشية السلامة تسمعوها الشماس لما يقول صلوا من أجل الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية سبع صفات احنا عايزين نجتهد ان كل صفة من السبعة دول تكون متوفرة في داخل البيت المسيح ويا ريتكم وانتوا بتخدموا الأسرة سواء بالتعليم أو بحل المشاكل أو بالافتقاد أو بأي طريقة يكون السبع صفات دول حاضرين في ذهنكم. أول صفة الكنيسة الواحدة معناها كنيسة غير منقسمة. الله يريد أن تكون الكنيسة واحدة وخلي بالكم حتى ظهور الطوائف مش بنعتبره انقسام بنعتبره خروج من الكنيسة الواحدة يعني الكنيسة ما زالت واحدة بس اللي مش عاجبه بيخرج مع السلامة ما عندناش لا إرهاب ولا إجبار ولا اللي يخرج هنطخه بالنار فاللي عايز يخرج بيخرج لكن الكنيسة تظل كنيسة واحدة غير منقسمة يسميها القداس افتراقات البيعة يعني الناس بتفترق عن البيعة لكن ما هياش انقسام لأن المسيح يريد أن تكون الكنيسة دائما كنيسة واحدة مش منقسمة دي تنطبع على البيت ان يكون البيت ايضا غير منقسم والسيد المسيح علمنا ان البيت لو انقسم على ذاته يحصل له ايه يخرب على طول وعشان البيت يبقى صورة للكنيسة المفروض يكون الوحدانية اللي فيه ماشية زي الكنيسة الوحدانية اللي في الكنيسة بتتقري في سر الإكليل على مسامع العروسين من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفس لما يقول إيه كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء زي ما المسيح رأس الكنيسة الرجل رأس المرأة وزي ما المسيح أحب الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها برضه الرجال يحبوا نساءهم كأجسادهم يبقى في هنا من الناحيتين من اجل حفظ سلام البيت والوحدانية ان الراجل يدفدف على البيت ويحميه ويح... و... و... ويبذل نفسه من اجله كما المسيح وان المرأة تخضع خضوع المرأة كرامة ليها وشرف ليها خضوع المرأة جمال المرأة الخاضعة بيبقى ليها جمال المرأة اللي هي مش خاضعة بتبقى مش حلوه شكلها وتصرفاتها مسترجله لا مؤاخذه في التعبير يعني فمش مش من جمال المراه ولا من فضيلتها ان هي تكون مسيطره فربنا خلقنا كده خلق الراجل لو كان ضعيف يبقى وحش والمراه لو كانت قويه تبقى وحش عشان المركب تمشي وتلاحظوا الملحوظه دي يعني مجرد بس ملحوظه لكنها جديره بالدراسه ايام ما كان المرأة في الارياف مش بتتعلم ولا بتخرج بره البيت كتير ولا تعرف حاجة بره كانوا ممكن الجدود والرجالة الكبار يتفقوا على جواز العيال ويقول فلانة لفلان وخلصت ما ياخدوش رأيها والبنت تسمع وما فيش حاجة وبعد كده يتجوزوا ويعيشوا حياة مستقرة جدا ومفيش فكرة الطلاق ولا الخناق ولا الزعل ولا الغضب ولا تروح عند ابوها الحاجات دي مش موجوده لما بدأت المرأة تتعلم ودي حاجة كويسة ما احناش زعلانين منها يعني وبدأت تخرج للحياة بدأت تحس ان راسها براس الراجل فبقى في بقى حتة تأخر سن الزواج لأنها لسه تتعلم ولأن لها رأي ومش عايزة ده وعايزة ده وبعدين في الآخر لما بتتجوز تقعد تنطح فيه وهو ينطح فيها وما بقاش فيه حتة خضوع المرأة للرجل ولا طبعا انا مش معناها ان انا بطالب عودة عصر الحريم ولا عصر السيد لكن على الأقل يبقى في نوع من التفاهم ويبقى في نوع من الانسجام داخل البيت عشان الحياة تمشي البيت لازم يكون واحد صورة للكنيسة الواحد نمرة اتنين كنيسة وحيدة واحدة من جهة العدد وحيدة من جهة النوع واحدة يعني مش منقسمة وحيدة يعني مفيش زيها كنيسة متميزة طبعا مفيش مؤسسة في الدنيا زي الكنيسة الدول بتقوم وتزول والمؤسسات تقدم وتنتهي وفي الكنيسة عايشة بقالها 2000 سنة بنفس القوة ونفس الحيوية ونفس السيستم حاجة في منتهى العجب مفيش حاجة زيها يعني لو مسكنا أي مملكة في الدنيا نقول مثلا مملكة قعدت 200 سنة الأولاد يتوارثوا العرش وبعدين دابت وانتهت وجه حد مسك الحكم او قامت ثورة وبقت جمهورية بدل الملكية واي حاجة مفيش حاجة تستمر الفين سنة فالكنيسة الفين سنة وبنفس القوة ونفس الحيوية ونفس ال system يعني احنا مفيش حد في الدنيا يقدر يقول ان في سلالة بقالها الفين سنة احنا عندنا البابا شنودة رقم 117 بالنسبة لمرمرقس حد في الدنيا كده حتى مع احترامنا الشديد لاخواتنا المسلمين كان في أربعة خلفاء راشدين وبعد كده انقطعت الخلافة. وبقى في دولة الأموية، دولة العباسية، دولة مش عارف ايه العثمانية. لكن ما هياش سلالة. انتوا لازم دي جديرة بالتفكير يعني، البابا شنودة رقم 117 بالنسبة للبطاركة من ماريمورقس. مفيش حد في الدنيا قدر يعيش الحكاية دي. والكنيسة بنعمة ربنا حتى المجيء الثاني هتستمر كده. لأن أبواب الجحيم لن تقوى عليه. زي ما الكنيسة متميزة متفردة يجب أن يكون البيت المسيحي كذلك بيت متميز. إحنا دي برضه كارثة حصلت لنا في كنايسنا وشعبنا إن إحنا بقينا زينا زي أهل العالم. وأحيانا أسوأ. يعني بقينا متميزين آه بس في الوحاش. ودي حاجة لازم يعني نقوم وناخد بقى كده موقف ونحسن نفسنا والا هنبقى مدانين امام الله والناس. واخدين بالكم؟ البيت المسيحي يجب ان يكون بيتا متميزا في الوداعه، في القداسه، في الهدوء، في النظافه، في هدوان السر، في التعاملات الرقيقه. الحاجات دي لازم تتزرع فينا. الواحد يدخل البيت ده يحس ان فعلا كنيسه فعلا بيت مسيحي مش ورشه ولا زريبه ولا الباب مفتوح واللي داخل طالع ومحدش دريان بحد ده في ناس ما بيدروش عيالهم موجودين ولا مش موجودين طبعا انتوا ممكن عندكم في منطقه طول الفرج هتلاقوا حاجات زي كده مثلا في فكر عزت ولا مش كده هتلاقوا بيوت كده مفتوحه على بعضيها والناس يعني افتكر زمان واحد زمان ده يعني ايه من حوالي مثلا 15 سنه ولا حاجه اه واحد بيسال زميله دي حصلت قدامي يعني بيقول له انت عيالك في سنه كام؟ قال له انا مش عرفني. مش عرفني. ونفس الاخ اللي ايش عرفني دوت يعني حاجه مش هتصدقوها. راح في مره المدرسه بتاعت بنته عشان يسال عليها او هم بعتوا له وهو مش عارف اسمها الرسمي، عارف اسمها الدلع اللي بيقولوا له في البيت. البنت ليها اسمين اسم في البيت واسم في المدرسة لما راح قال لهم انا جاي ليه امر الطالبة فلانة يدوروا في الكشوفات ما عندناش فلانة دي خالص قال لهم لا عندكم في المدرسة انا مش فاهم الرجالة اللي هي مش فاهمة حاجة عن بيوتها دي خالص يعني هذا هو التميز البيت المسيحي يجب ان يكون بيتا فريدا متميزا واحدة وحيدة نمرة ثلاثة ايه مقدسة طبعا القداسة هي الطهارة البيت يكون بيت مقدس أه الحكاية دي برضو انا يعني هكلمكم كده بصراحة وعشاء على الله احنا بيوتنا مبقاش يتشم منها ريحة الطهارة أه بنقول في القداس بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة خلي بالكم مش هينفع تبقى بيوت طهارة الا اذا كانت في الاول بيوت صلاة ولو فيها الطهارة هتبقى فيها البركة لكن لو كان مفيش صلاة مفيش طهارة مفيش بركة على طول ده سلم في أحد الكنايس كنت في اجتماع بتاع اولياء امور وبعدين الامهات بعتوا لي ورق بيقولوا او حد من الامهات يعني بتقول لي في البنات في الكنيسه ملابسهم خليعه جدا في كنيستنا فانا قلت طب ما انت اهو انتوا الامهات يلا خلوا بناتكم يلبسوا كويس فردت واحده قالت لي انا لما بقول لبنتي البسي كويس تقول لي بقيه البنات بقى شكلي وحش في وسطهم كلهم لابسين كده طب بقيه البنات ما كل واحده كده هتقول هتقول لمامتها بقيه الكنيسه كده فقلت للخادمات ايه يا جماعه انتوا شابههم كده ليه قالوا لي هم اللي اتكلموا معاك اتنين ولا تلات لكن بقيه الامهات اللي قاعدين دول هم اللي بيقولوا لبناتهم البسوا كده هم اللي بيقولوا لبناتهم البسوا كده لدرجة في خادمة راحت قالت لها يا طنط ما يصحش البنت تعمل كده قالت لها يا شيخة خليها تتجوز هتقعد زيك كده ايه ده طبعا ناهيك عن اللي بيحصل في الافراح انتوا بتتأذوا بتتأذوا لكن مع ذلك لما تيجوا تقفوا في نفس الموقف نفس السلبيات الموجودة وانتوا عمالين تشتكوا منها بتعملوها ونلاقي الملابس الخليعة طب واللبسه ملابس خليعه دي خارجه من بيتها لابسه شيك يعني وحلوه وجت في الكنيسه عملت كده ما ابوها واخوها وخطيبها وجوزها شايفين وساكتين لما تتعجب ان صوره في وطني العريس ما انجش في العروسه وهي عريانه خالص اقول هو راجل ازاي دوت سامح لنفسه ازاي ان هي يقعد جنب عروسته بالمنظر ده والناس كلها تتفرج ومش مكتفي بهذا يحطها كمان في الجرايد فين ال... فين زمان لما كان يبقى الراجل راجل كده انا مش فاهم الحكايه ازاي ازاي نسمح لبيوتنا بهذا التسيب ولا كان في حاجه حصلت ينبغي ان احنا نقف وقفه بقى والوقفه دي ما يصحش يكون البابا يقف يقول يا جماعه البسوا حشم ما يصحش المفروض تيجي من البيت المفروض تيجي من البيت وبعدين مع الملابس الخليعه الاقيهم عازمين لي زملاتهم المسلمات جايين لابسين محجبات واخر اخر حشمه وفي الكنيسه واقفين احنا نتمنظر وهم يتفرجوا علينا يا جماعه لازم نفوق لازم نفوق والحكايه دي مش هتيجي باوامر من الكنيسه مش هنوقف عسكري على باب الكنيسه يمنع اللابسين وحش يدخلوا مش هينفع لازم الانسان من داخله لازم الرجاله يحكموا بيوتهم صح ولازم الستات يعرفوا ان دوت قله قيمه ما هياش كرامة للمرأة أن تتعرى أمام الناس مش كرامة ده قلة قيمة ولازم نعود عيالنا وصغيرين من صغرهم ما نقولش لسه عيالة صغيرة ما انت عودتوها لازم من صغرنا نتعود على العفة والحشمة والقداسة والوقار والإنسان يبقى محترم مع نفسه ومع الآخرين يجب أن تعود القداسة لبيوتنا واحدة وحيدة مقدسة التالتة إيه جامعة كلمة جامعة معناها قلب مفتوح للكل الكنيسة الجامعة معناها كنيسة ممتدة في كل الأرض من مشارق الشمس لمغربها ومن الشمال إلى الجنوب كل الشعوب وكل القطاعات كنيسة جامعة هذه الصفة تتوفر في البيت لما يكون البيت دوت بيت كريم ومضياف ومفتوح للكل بس طبعا على قد ما الكنيسة جامعة ومفتوحة للكل لكنها لا تسمح بدخول الهراطقة ولا تسمح بشركة غير المؤمنين يبقى انت تفهم كلمة جماعة ان بيتي مفتوح بس في كنترول في انسان مقفل على بيته وانسان بخيل مش ما يحبش الناس الآية تقول له إضافة الغرباء لا تنسوا إضافة الغرباء لأن بها أضاف أناس الملائكة وهم لا يعلمون يجب ان يكون القلب والبيت مفتوح للكل والانسان يكون اجتماعي وليه علاقات حلوه وطيبه مع الجميع والبيت المسيحي يبقى بيت مناره منوره لكل اللي داخل واللي خارج كمثل الكنيسه الجامعه واؤكد على ان الكنيسه الجامعه لا تقبل في شركتها الهراطقه مش عشان كنيسه جامعه يبقى خلاص سداح مداح ولا تقبل في شركتها غير المؤمنين يعني واحد مسيحي لكن ما هواش ارثوذكسي يعني في الايمان بتاعه مش متظبط ما نقدرش نناوله تقول لي ما انتوا كنيسه جماعه ايوه جماعه لكن ما هياش سايبه كنيسه جماعه يعني قلبها مفتوح لمن يرغب يجي يتعمد ويدخل يبقى معاه واحده وحيده مقدسه جامعه نمره خمسه ايه رسوليه كلمه رسوليه تفكرنا بالايه اللي بتقول عن الكنيسه مبنيين على اساس الرسل والانبياء ويسوع المسيح نفسه حضر الزوج احنا الكنيسة مبنية على اساس الرسل والرسل هم الذين وضعوا اساسات الايمان ونصوص الكتاب المقدس بالوحي من الروح القدس فانجيل ده كتب متى وده كتب مرقس ده كتب لوقا وده يوحنا الرسائل دي كتبها بولس وبطرس ويهوذا والرؤيا كتبها يوحنا يعني هم اللي كتبوا لنا الكتاب المقدس مسوقين بالروح القدس فاذا حبيت تخلي بيتك زي الكنيسة بيت رسولي هيبقى مبني على اساس الرسل يبقى الكتاب المقدس يتقري في البيت ودي برضه من ضمن الحاجات اللي انعدمت فين دلوقتي البيت المسيحي اللي يقعدوا حوالين الترابيزة يقروا مع بعض كتاب مقدس ولو نص اصحاح لازم نزرع دي في شعبنا خلي بالكم مش معنى كلام ان الدنيا ضلمه وان خلاص يعني مفيش امل بالعكس احنا دورنا كخدام ان احنا نحفز الناس ونزرع فيهم عوايد جديده بس ناخد الموضوع ب- بجديه ونبتدي ننشر الفكر دوت بطريقه مظبوطه لازم كل بيت يبقى فيه كتاب مقدس على الاقل واحد انا بعد كده بقول شعبنا وشبابنا مش هينفع كتاب للبيت كله كل واحد فينا لازم يكون معاه كتابه مكتوب عليه اسمه وفيه شغله لازم يبقى فيه في داخل البيت قاعدة حوالين الكتاب المقدس انتوا كخدام هيجيلكم فرصة تزوروا البيوت وتفتقدوها ممكن تخلوا قعدة الكتاب المقدس قعدة كئيبة تكره الناس في الانجيل وممكن تخلوها قعدة لذيذة تخلي الناس تقول نفسنا نقرا الكتاب اللي احنا اهملناه ده ربنا يديكم هذه النعمة ان الواحد بلباقة ازاي يدير حوار حوالين الكتاب المقدس يخلي القعدة لذيذة مش عايزة تخلص لدرجة وانت ماشي يقول لك ما تخليك يا اخ فين قاعد شوية ده كلامك جميل وقعدتك حلوة تقول لهم لا طبعا انتوا عارفين مسلسلات التلفزيون تقف الحلقة امتى عند حتة تخليك تاني يوم لازم تيجي فبرضه من المناسب ان الواحد يسيب البيت وهما مشتاقين له ان هو يرجع تاني احسن يقول الاخ ده طول ويا ريته يمشي وتاني مرة لما تيجي تزورهم يقول هو جه احنا مش عايزين نوصل لده عايزين نوصل لمرحلة ان الناس تبقى متشوقة لك وانت قاعد معاه لانك بتفتح الكتاب تقرا حاجة جميلة انت منقيها محضرها وموضبها فيها رسالة تعزية فيها رسالة حب فيها رسالة فرح ما تقرا لهمش النصوص الكئيبة لو سمحت وما تجيب لهمش النصوص اللي فيها الويلات وما تكركبش الدنيا فوق دماغهم وقول لهم شوف الكتاب حلو ازاي خليهم هم يتشجعوا ايضا ان يقرأوا في الكتاب المقدس طبعا من ضمن الضعف اللي حاصل لشعبنا انه تغرب عن الكتاب المقدس تغرب و... وبعدين في كده اشاعة ماشية ان الكتاب المقدس صعب مش فاهمين الواحد قبل ما يقرا يقول لك اصل صعب مش فاهمين طب انت قريت ايه اصل انا هو صعب طب انت قريت ايه يقول لك بدات اقرا سفر التكوين ولقيته صعب اقول له لا دي اشاعه سفر التكوين فيه قصه نوح ايه الصعوبه اللي فيها وقصه ابراهيم حافظينها وقصه اسحاق ويعقوب ويوسف ايه الصعوبه اللي في سفر التكوين لقيت لك في الوسط اصحاح في اسامي فدي الصعوبه عديه اقرا اللي بعد لكن هي اشاعه الشيطان عمل اشاعه وخالت على الناس ان الكتاب المقدس مش مفهوم بينما هو في منتهى السهوله وفي متناول يد الجميع صغير وكبير مثقف وغير مثقف لازم نعود شعبنا يقروا كتاب مقدس عشان يبقى البيت مبني على اساس الرسل والانبياء ويسوع المسيح نفسه حضر الزاويه يلا نراجع واحده وحيده مقدسة جماعة رسولية ستة ايه كنيسة الله كلمة كنيسة الله يعني بتاعته مش بتاعت حد تاني لا هي بتاعت انبا رفائيل ولا بتاعت ابونا تدرس دي كنيسة مين كنيسة ربنا لو انا زعلتك قول له بالعند فيك هاجي الكنيسة برضه ما هيش بتاعتك ولا بتاعت ابوك هاجي الكنيسة دي بتاعت ربنا ادي قصدي في الكلام يعني كنيسة كنيسة الله إذا معناها تكريس كنيسة مكرسة لله ليست ملك إنسان ولا ملكي أنا كمان يعني انت ما تعملش نفسك في كنيسة بتبرطع على ان هي دي بقى كنيستك وما حدش ليه عندك حاجة دي كنيسة الله ادخل فيها باحترام ومخافة ومفيش حد يعطلني عنها لان محدش يملكها غير واحد وهو الله اهلا والصفة دي كمان تنطبق على البيت تعرف بقى بيتكم هيبقى جنة تخيل وانت بتخبط على باب بيتكم بيتكم بيتك وانت بتخبط او في جيبك المفتاح بتفتح فاهم ان انت داخل عند بيت ربنا مش بيتك الخاص ده بيت الله والست اللي قاعده جوه دي بنت المسيح والولاد اللي انت مخلفهم دول ولاد ربنا وانت داخل تعمل ايه تخدم ولاد الله يا على المبادئ المسيحيه اللي اللي ضاعت دي انتوا عارفين يا ستات يا اخوات المعموديه معناها ايه يوم ما انت شلت ابنك على كتفك وجبت لي الكنيسه كنت جايه تدفنيه لان المعموديه قبر والولد اللي طلع من المعمودية ودناهولك ما هوش ابنك ده واحد جديد ابن مين ادي المعمودية معناها كده بالظبط قال عنها القديس غريغوريوس اسقف نيسوس المعمودية قبر وام المسيح في الاكلام القدس قال ايه مدفونين معه في المعمودية وبعدين امنا واحد جديد انسان جديد مولود اتقال عنه في الانجيل ايه انتوا حافظينها الذين ولدوا ليس من دم هم؟ ولا مشيئة رجل ولا مشيئة جسد لكن من الله مولودين من الله اذا الطفل من يوم ما اتعمد بقى ابن الله وحضرتك شغالة عنده مرضعة زي موسى فاكرين قصته لما نشلوه من البحر اخدته بنت فرعون ابنها وجت والدته الطبيعية اخدته على انه ايه ترضعه وترده تاني لامه اللي هي مين بنت فرعون فالكنيسة بنت الملك وانت ام الطفل ساعة ما جبت لي المعمودية بتقولي انا هشتغل بعد كده مرضعة اربيه عشان لما يكبر يبقى بتاع الكنيسة تاني يرجع لها تاني كمثل موسى انت بتخدم ابنك وانت بتخدم ابنك تبقوا فاهمين ان دول ولاد الله مش ولاد العالم ايه رأيكم بقى تخيلوا لو واحد فيكم مدرس مدرس بيدرس كيمياء وبعدين جه ابن رئيس حي رول الفرج ولا حي شبرا ولا حي الساحل قال لك يا استاذ انا عايز اخد عندك درس انت ابن مين يا ابني انا ابن رئيس الحي لا يا عم احنا بنخاف من رئيس الحي تعالى اديك درس وبعدين بدل ما ادرسه الكيمياء رحت مدرسه حاجه غلط حاجه مش في الكيمياء خالص والواد سقط جاب صفر بجداره ابوه يجي يمسك في خناقه انت عملت ايه تقول له علمته علمته ايه ده الواد من يوم ما جه عندك اتعلم يبوق فيا وتعلم الشتيمه وتعلم السجاير وما تعلمش الكيمياء بيقول لك عشان تاخد الله اعطاك ابنه مش ابن رئيس الحي بقى ابن الله يقول لك خد ربهولي تربيه مسيحيه انت علمته يغني علمتها تلبس وحش علمته يقول كلام مش مش مظبوط علمته اخلاق مش حلوه علمته ان هو يبقى كلماته قاسيه وجارحه يبقى يجي المسيح يقول لك فين الواد اللي انا اديته لك تقول له ده ابني وانا حر فيه يقول لك لا يا حبيبي مش ابنك ده ابني انا انت ايه مش انت جبته لي في يوم من الايام حطيناه في المعموديه بقى ابني انتوا عارفين لو في طفله صغيره بنعمدها وفي ودنها حلق ونسينا ونزلت بالحلق في المعموديه يعملوه في الحلقة ده يبقى ملك الكنيسة ما دام حاجة دخلت في المعمودية بقت ملك الكنيسة طب والطفلة نفسها يعني الحلق أهم ولا البنت أهم البنت اللي نزلت في مية المعمودية بقت ملك مين ملك الكنيسة على طول لازم أراجع نفسي وأنا بعمل إيه في الولاد بعلمهم إيه تقول لا ده أنا ماشيهم على الصراط المستقيم ده أنا مربيهم مأدبهم خلي بالك مهما قلت من هنا للسنة الجاية في تعليمات العيال هيسمعوها من هنا يفوتوها من هنا لكن هم بيشربوا منك اخلاقك انت صوتك عالي طلعوا العيال صوتهم عالي انت بتشتم امهم هم بيطلعوا بيشتموا بعضيهم يشتموك يشتموا امهم ولو حتى في سرهم ولا من وراك انت بتزوغ من الشغل علمتهم عدم الامانة انت جبت حاجات من الشغل مثلا ورق ولا اقلام ولا حاجات وجبتها عشان يشتغلوا فيها وعارفين ان دي سرقة علمتهم السرقة انت لما التليفون اتصل وقلت لهم قولوا له مش موجود علمتهم الكذب تقول لهم اوعى حد فيكم يكذب وانت قصدك ما يكذبش عليا وتعلمهم ابن الطاعة تحل عليه البركة وانت ما انتش مطيع لربنا ولا لحد خالص مالكش كبير انت تعلمه ايه عشان كده ربنا هيجي يسأل ويقول فين الولد اللي اديته لكم فين البنت عملتوا فيهم ايه اتربوا ازاي طلعوا ايه دول اولاد الله يبقى كلمة كنيسة الله دي بتنبهنا ان البيت اللي انت بتخدمه بيت الله اخر كلمة الارثوذكسية الكنيسة الارثوذكسية معناها الكنيسة المستقيمة بصوا بقى دي ما فيهاش مجاملة الكنيسة الارثوذكسية كنيسة مستقيمة ما لناش دعوة باقيين ايه بقى لكن احنا لازم نفهم ان البيت الارثوذكسي معناه بيت مستقيم الاستقامة ليست فقط في الايمان لان هيبقى فلاسفة بقى اللي هو بيعرف الايمان بطريقة مستقيمة وحياته مش مستقيمة يبقى لا غلباوي بالكلام كلامنجي الكنيسة مستقيمة بسلوكياتها وبإيمانها وباعتدالها كنيسة معتدلة ما عندناش تطرفات في الفكر الأرثوذكسي لا تطرف يميني ولا تطرف يساري تطرف يميني زي مثلا اللي يعظموا البابا لدرجة ان هو في عصمة البابا والتطرف اليساري ان لا في بابا ولا ماما ولا كهنوت خالص كنيسة أرثوذكسية كنيسة مستقيمة عندنا الكهنوت وعندنا الدرجات الكهنوتية لكن محدش فوق المساءلة حدش معصوم من الخطأ كبير صغير ممكن يراجع بس في كهنوت وفي احترام للكهنوت يبقى كنيسة مستقيمة كده وعلى هذا المنوال في كنيسة تعبد العذراء يقول لك عبادة مريم وفي كنيسة تقول لك لا مريم ولا ولا مرقص ولا حاجة المسيح بس كنيستنا لا تعبد ولا تنكر كنيسة متزنة فالبيت الارثوذكسي بيت متزن ما عندناش تطرفات دينية ما عندناش الدروشة في البيت الدروشة منها حتة الغيبيات الغيبيات يعني ايه زيت نزل من صورة مش عارف حاجات بتنتشر كتير مش عايز اخد تفاصيل كثيرة عشان ما نزعلش حد كنيسة الارثوذكسية كنيسة تمشي ورا ايمان واعي ايمان واعي ايمان واعي يعني ايه عندي على المسبح جسد الرب ودمه اه ده اؤمن انه جسد حقيقي ودم حقيقي ليه لان في ايه بتقول كده والمسيح نفسه قال كده والكنيسه طول عمرها بتقول كده لكن صوره نزلت زيت جايز اه جايز لا دي مش حاجه نجري وراها بقى وانتم ملاحظين ان احنا بنجري ورا الحاجات دي والثوابت بتاعت الكنيسه ممكن ناثر فيها مش ده بيحصل يعني لو دلوقتي في قداس قداس واحنا واقفين بنصلي وجه حد قال لكم على فكره في صوره بره بتنزل زيت هتسيبوا القداس وتروحوا تتفرجوا على الصوره تتمسحوا فيها احنا يجب ان يكون واعيين الارثوذكسيه ما هياش اساطير وغيبيات وعبط وهبل عندنا شفاعة القديسين لها قوانين ولها حدود عندنا المعجزات لها قوانين لها حدود عندنا الشيء بالايمان ليه المستند بتاعه الكتابي انت تؤمن ان جسد ودم حقيقي ايوه في مستند كتاب ما هياش ناس هبل وبيحكوا علينا تؤمن ان المعموديه بتلد الانسان ميلادا جديدا ايوه بالرغم ان انا مش شايف بعينيا لكن في مستند كتابي بيعلمني دي غير كده احنا ما بنجريش ورا خرافات او غيبيات البيت الارثوذكسي بيت كده في الحته دي والارثوذكسي ايضا معناها ملتزم بنظام الكنيسه ادي نفس الصيام الكبير بيت ارثوذكسي معناها لازم يكون صايم مفيش حاجة اسمها حد النص نفوت اول اسبوع طب ناخد من اول الاربعين الكلام ده كله ما ينفعش في البيت الارثوذكس كنيسة صامت يوم حد الرفاع انتوا بتصوموا الحلل التعبير ده كان موجود زمان عند مش عارف دلوقتي موجود ولا لا يصوموا الحلل ويصوموا التلاجة واذا كان في حاجة تتوزع على حد البواب والفراش والحاجات دي عشان خلاص من بكرة البيت كله صايم ادي البيت الارثوذكسي ملتزم بنظام الكنيسه في العباده قداس نحضر مع بعض ما اجمل منظر اب وام معاهم اطفالهم جايين الكنيسه من حد كنت في في انجلترا وصليت في كنيسه في منطقه اسمها جولدرز جرين المنطقه دي اساسا السكان بتاعها كلهم من اليهود بس كانت كنيسه موجوده ومهجوره يعني عملوها زمان ومفيش شعب بيصلي فرحنا اشتريناها فالمنطقة كلها يهود رحت هناك اصلي كان يوم سبت لان كنت يوم الحد هصلي في كنيسة مارمرقس اللي في لندن في لندن نفسها فلما رحت يوم السبت شفت منظر حسدت الناس عليه المنظر دوت ان كل سكان المنطقة خارجين كل واحد مع مراته وعياله لابسين ملابس في منتهى الشياكة ورايحين للمعبد بتاعهم سيرا على الأقدام عندهم يوم السبت ممنوع يشتغلوا ممنوع يركبوا عربية يدوروا موتور العربية ممنوع فياخدوها على الأقدام ويسكنوا جنب المعبد علشان ممنوع يسافروا مسافات طويلة فأنا بسأل هو عندهم عيد النهاردة قالوا لا ده كل يوم سبت كده كل يوم سبت يخرجوا كأنهم رايحين عيد أجمل ملابس وخارجين يتفسحوا رايحين يصلوا في المعبد بتاعهم وقالوا لي كلام حلو جدا عن اليهود ازاي هم بيثبتوا في ضمير اولادهم ان هم يهود علشان ما يدوبوش في المجتمعات اولا الطفل هو صغير يلبسوه البرنيطه بتاعت اليهود دي هو صايم ليهم مطاعم مخصوص يدخل في المطعم تلاقي الجد قاعد على راس الترابيزه والولاد قاعدين حواليه والاب والام ويقعد يلقن الاولاد وهم قاعدين ياكلوا ايه الاكل اللي غلط ياكلوه اليهود وايه النظام بتاعنا في الاكل وازاي نصلي قبل الاكل ويفخموا ويكبروا كده انت يهودي معناها يعني ما في حد قدك عشان كده اليهود بالرغم ان هم متشتتين في العالم كله لكن ما زالوا حافظين ديانتهم وحافظين هويتهم احنا عندنا كتير جدا من الاقباط اللي خرجوا بره يقول لك I am not Egyptian انا امريكان طب ليه يا ابني مستعر من الاقباط مستعر من المصريين مستعر من العرب ليه لما حدش قاعد يقول له انت قبطي الاقباط دول احسن ناس ما تعملش زي الناس الوحشين ده انت قبطي ونقعد نقول لهم الكلام ده بس بعد ايه ينبغي ان احنا نبقى عندنا حتة الالتزام والانتماء لكنيستنا احنا اشطر من يعض في الكنيسة شعبنا كده عنده الهواية دي انه يقعد يجلد نفسه يقول لك البروتستانت احسن مننا ليه احسن مننا في ايه ده انت لازم تزرع في ولادك واللي حواليك ان احنا افخم ناس في الدنيا عشان يطلع فخور بكنيسته مش حاسس ان احنا وحشين وهامدين والتانيين احسن مننا فيتمنى ان هو يفلت عشان يروح عند الاخرين وعمالين يتسربوا مننا لان احنا عندنا هذه الروح الانهزامية وعدم الانتماء عمالين نخبط في نفسنا مش عندنا الانتماء للكنيسة الانسان الارثوذكسي يوم القداس يصحى الصبح بدري يصحى عياله فرحة كانوا رايحين رحلة ويفرحهم مش الكنيسة بيوديهم بالضرب ده احنا رايحين واحنا فرحانين وفي مكافآت وفي في الوسط حاجة ملذة يعني جايز بعد ما هنخلص القداس هنروح ناكل البيتزا مش عارف فين ولا نروح هنروح الحتة الفلانية فالعيال رايحين على ان دي حاجة جميلة يوم الحلو بتاع الاسبوع لكن اللي بيحصل عمليا الراجل نايم مراته صاحب العافية القداس يقول لها روح انت والعيال انا تعبان طول الاسبوع شغال ده يوم الاجازة لازم انام العيال فهموا على طول ان ربنا ملوش مكان وبعدين هي تاخد العيال وتيجي الكنيسة وهي متنكده وزعلانه والسكه كلها عماله تشخط وتمطر وتشد في ده وتزعق في ده لانها نازله من البيت مبوزه والحكايه كده ده يوم مش لذيذ في حياه الاولاد ما اجمل ان الاسره تيجي مع بعضيها يسجدوا امام الهيكل يسلموهم سر الايمان ويبقى كده تاني الاسره المسيحيه استعادت مكانتها في ان هي بتربي الاولاد في حضن الكنيسه كما هو مطلوب لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين